على الطريق ماشي فرحة صادق أمين صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل ووصانا بدنيا ودين يا رحمة للعالمين فرض عليا ودين أسعى لك بالعمل انت الكريم يا رب يا غفير الذنوب اشرح صدورنا يا رب املا بالخير القلوب اشملنا برحمتك يا رحمة والعاصي بإذنك يتوب يا الله
لو أي واحد تأمل في شريعة ربنا سبحانه وتعالى مش هتعدي عليه ثواني إلا وهو مبهور من جمال الشريعة ويسرها وهيعرف قد إيه معنى قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إن ربنا سبحانه وتعالى يريد بك اليسر الله عز وجل ما أمرك بشيء أبدا أنت ما تقدرش تعمله قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا ما كلفش حد بحاجة أكتر من وسعه أكتر من طاقته لأ كل حاجة أنت تقدر تعملها بس احنا ساعات بنكسل فربنا يا رب يهدينا ويتوب علينا لو بصيت حتى للصلاة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بكام صلاة بخمس صلوات بس الخمس صلوات دول بكام أجر بأجر خمسين صلاة كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالخمسين إنما ربنا سبحانه وتعالى خفف الخمسين بقوا خمسة وبأجر خمسين طب أنا دلوقتي بصلي مثلا وأنا واقف صح صح طب أنا تعبان مش قادر أصلي وأنا واقف أعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم حلها لك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما صلي وانت واقف طب انا تعبان خلاص فان لم تستطع فقاعدا اقعد طب ما انا اصل عيان ومش قادر اتحرك من مكاني خلاص فان لم تستطع فعلى جنب صلي وانت نايم مفيش مشكله ما دام تعبان شفت شفت اليسر عامل ازاي لو بصيت مثلا على الصيام ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصيام قد ايه شهر واحد بس من 12 شهر خلاص مش حت... مش هتاكل بقى الشهر كله لا ده انت ما بتاكلش من الفجر لغايه المغرب وبقيه اليوم بتاكل اللي انت عايزه طيب انا انا مثلا تعبان او مسافر اعمل ايه ايه مش هعرف يعني اجل سفري طب انا ممكن اجل سفري طب لو عييت شوف بقى يسر الشريعه قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام الاخر خلاص يا عم صوم من ايام تانية ما دام انت مسافر او انت تعبان خلاص مفيش مشكله لو بصيت حتى للحج هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى شرعه لمن استطاع اليه سبيلا ان انت تكون تستطيع له سبيل ان انت يكون معاك المؤنه بتاعتك معاك الفلوس اللي توديك وتقدر صحتك تجيبك طب انا ما عنديش صحه او ما عنديش فلوس خلاص مش مهم حتى الزكاه الزكاه بتاعتك قد ايه 2.5% مش نص فلوسك ولا ربع فلوسك مع ان المال مال الله عز وجل بس خلاص 2.5% وما يكونش عليك دين ويعدي عليهم سنه يسيره جدا طب انا عايز ادخل في الاسلام اعمل ايه العمل العظيم ده ان انا ادخل في الاسلام اكيد هتبقى حاجه كبيره جدا بص عشان تدخل في الاسلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكون قلبك مصدق بده بس هتعمل عمل عظيم قوي هتدخل في الإسلام بعمل بسيط قوي إن أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله شوف الشريعة سهلة إزاي شوف ميسورة إزاي يعني تحس إن الشريعة كده نازلة تواسيك أكنها بتتعاون معاك أكن الصلاة بتقول لك خلاص ما تزعلش صلي صل صلي وأنت قاعد صلي وأنت نايم بس صلي صوم حج اعمل طيع ربنا سبحانه وتعالى تحس انها بتاخد بايدك عشان خاطر توصل بيك للجنه ولو كانت العلاقه دي بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى فيها الكرم واليسر ده من ربنا سبحانه وتعالى لازم نكون احنا كمان بينا اليسر ده لازم نكون واقفين جنب بعض لازم نعين بعض لازم ربنا سبحانه وتعالى يرى منا ان احنا بنواسي بعض وعشان خاطر نتعلم فعلا التعاون والمواساه بينا وبين بعض سعد بن الربيعه جاي النهارده يعلمنا في اجمل صوره ويا رب نتعلم منه صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي الأنصاري أحد اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة كان نقيب بني الحارث وكان من أثرياء الأنصار وكان كاتبا في الجاهلية يعني كان متعلم أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف توفى سعد في غزوة أحد سنة 3 هجريا ودفن النبي صلى الله عليه وسلم صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة وكان في مهاجرين كتير جدا موجودين في المدينة وحس النبي صلى الله عليه وسلم بوجود كتلتين بشريتين م- كتلة الأنصار وكتلة المهاجرين مجتمع بشري ومجتمع بشري دخلوا في بعض فكان لازم يحصل ارتباط قوي بين الاتنين فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وبين سعد بن الربيع من الأنصار سعد بن الربيع خد عبد الرحمن بن عوف وطلع بيه على البيت وقال له يا عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وإن لي هذه الدار فأقسم لك نصف داري وإن لي زوجتين فانظر إلى أيهما هويت أطلقها فإذا حلت فتزوجها شوفوا يا جماعة كل حاجة بالنص كل حاجة هديها لك يا عبد الرحمن كل حاجة هديها كل حاجة هديك نصها يا عبد الرحمن فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك بارك الله لك في أهلك ومالي خلاص أنا مش عايز منك حاجة جزاكم الله خيرا ده كتير والله ربنا يا رب يبارك لك في أهلك ومالك أو عندكم سوق للتجارة في سوق في المدينة في- للتجارة قال نعم سوق قينقاع قال فدلني على السوق وبالفعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف ذهب للسوق وتاجر حتى صار يحصل أكثر من قوت يومه وحتى صار من الأغنياء صورة جميلة أوي يا جماعة صورة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف صورة في غاية الروعة سعد بن الربيع كأنه بيقول لعبد الرحمن ما تزعلش مش معنى ان انت هاجرت من مكة وان انت جاي لوحدك وسبت فلوسك وسبت اهلك وسبت وسبت وسبت ان انت جاي وملكش حد لا نص مالي بتاعك نص داري بتاعتك نص زوجات حتى لو انا متجوز اتنين خد واحدة خلاص كل حاجة بالنص انت اخويا يا عبد الرحمن انا معاك انا جنبك انا بعاونك انا بواسيك يا عبد الرحمن المواساة يا جماعة المواساة ان احنا نكون بنواسي بعض ان احنا نكون بنطبطب على بعض و- وبنراعي بعض وبنتعاون مع بعض مهم جدا يا جماعة الخلق ده اليومين دول بجد ان هو يكون بينا وبين بعض عشان خاطر نقدر نكمل اي مرحلة احنا فيها لو كانت حتى مرحلة والله شديدة علينا او حتى مرحلة فيها رفاهية يعني ما نواسي بعض في اي حاجة نواسي بعض في المشاعر نواسي بعض في الزناقات نواسي بعض في كل حاجة احنا محتاجين كده عشان نقدر نعيش مع بعض ونكمل مع بعض والمواساة لها أكتر من تعريف منها مثلا التعاون إن المواساة يعني التعاون بس في تعريف تاني أجمل وأشمل قوي هو أن المواساة أن تجعل نفسك ومن تواسيه في الأمر سواء إن أنت لما تواسي حد يعني تجعل نفسك أنت واللي أنت بتواسيه في نفس الموضوع اللي أنت بتواسيه ده سواء أنت وهو فما بقاش فقرك لا بقى فقرنا ما بقاش حزنك لا بقى حزننا ما بقتش المشكله اللي عندك لا بقى المشكله اللي عندنا احنا الاتنين فلما تواسي حد مش اكنك بتحط نفسك مكانه لا انت كأنك بتحط نفسك معاه اكنك بتشرك نفسك معاه في المشكله اللي هو فيها او في الزنقه اللي هو فيها او في الخبر الوحش اللي جاله هي دي المواساه يا جماعه ان احنا نكون حاجه واحده مش ان احنا نحط نفسنا مكان بعض لا ان احنا نكون مرتبطين ببعض ان احنا نكون كتله واحده حاسين ببعض قوي لان احنا كلنا حاجه واحده عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر عمالين بيبكوا ف ايه ده انتوا بتبكوا ليه يعني زعل جدا فذهب مسرع للنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وجلس بينهم قال له لماذا تبكي يا رسول الله انت وصاحبك انتوا بتبكوا ليه قل لي يا رسول الله فان وجدت بكاء بكيت وان لم اجد بكيت لبكائكما قل لي يا رسول الله قول لي قول قول لي انتوا بتبكوا ليه لو انا لو لقيت حاجه فعلا يتبكى عليها خلاص هبكي طب لو ما لقيتش خلاص مش هبكي لا هبكي برضو لان انتوا بتبكوا فانا هبكي معاكم انا هواسيكم ما دام انتوا عندكم مشكله خليتكم تبكي انا كمان هبكي احنا الاثنين كل احنا الثلاثه حاجه واحده احنا الثلاثه حاجه واحده فعلا انا والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر هو ابو, أبو عمر بن الخطاب كان حاسس كده كان حاسس ان هو وابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم حاجه واحده ما كانش قادر ان هم يشوفهم بيبكوا وهو ما بيبكيش لا انا هكون معاكم لان انا بواسيكم احنا كتله واحده وعشان ننمي المواساة قوي جوه قلوبنا لازم نعمل حاجتين مهمين جدا او نستشعر حاجتين او نستحضر الحاجتين دول قوي اول حاجة نستحضر الحب في الله عز وجل ونستشعر الحب في الله عز وجل ونستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا يا جماعة المسلم للمسلم كالبنيان المسلم والمسلم كالبنيان وطوبتين في بنيان واحد مفيش حاجة اسمها ان طوبة وقعت لا في حاجة اسمها ان ده بنيان الطوبة دي والطوبة دي والطوبة دي والطوبة دي وكل الطوب ده مش مش حاجات مستقلة بنفسها لا الحاجات دي بتعمل سور السور ده هو في الآخر اسمه الإسلام فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا فلو حسيت الحديث قوي ده هتعرف والله ان انت واخوك حاجة واحدة لان انتوا الاتنين في سور واحد حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هي كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا ان احنا لازم نبقى فاهمين ان احنا جسم واحد ان احنا مش افراد مختلفين وافراد مشتتين وان احنا ملناش دعوه ببعض لا احنا كلنا جسم واحد على فكره الموضوع ده حتى بيتربى فينا في الصلاه يعني انت تلاحظ نفسك وانت مثلا بتقرا الفاتحه في الصلاه بتقول ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صح اهدنا الصراط المستقيم ما قلت ما قلتش اهدني الصراط المستقيم لا اهدنا الصراط المستقيم دايما العبادات عندنا جماعيه دايما الجماعيه دي بتربي جوانا ان احنا جسد واحد ان احنا فعلا لو اشتكى عضو كل الجسد بيشتكي مفيش حاجه اسمها ان انا ايدي وجعاني فانا هخش انام واسيب ايدي لانها هي وجعاني فالصبع اللي بيوجعك اقطعه لا ما بتقطعوش بتعالجه لان هو بتاعك حاسس بيه انت حاسس بالالم فلو حسينا بالاخوه قوي وحسينا ان احنا فعلا جسم واحد وان احنا بنيان واحد فعلا هنواسي بعض وهنتعاون مع بعض تاني حاجة هي الحرص على الأجر إن أنت تكون حريص قوي على الأجر وحريص قوي على جمع الحسنات وحريص قوي إن أنت تتقدم في الطريق إلى الله عز وجل وتتقدم للجنة وترضي ربنا سبحانه وتعالى المهاجرين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له كلمة عجيبة قوي قالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من الأنصار حتى والله لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر يا رسول الله احنا ما شفناش اقوام زي الانصار دول خالص ده مفيش زيهم ليه الناس دي بتدي قوي لان الناس اللي معاها كتير بتدي قوي كتير كتير جدا وهم معاهم كتير طب ولا معاهم قليل لا دول هم بيواسوا قوي وبيطلعوا قوي وبيتعاونوا قوي يا رسول الله حتى خشينا انهم يذهبوا بالاجر خوفنا على الاجر يا رسول الله خوفنا ان هم ياخدوا الحسنات كلها خوفنا ان هم ياخدوا الاجر كله ما ينفعش اصل هو الصحابه كانوا عارفين ان انا لما واسي اخويا قوي وان انا لما اعينه قوي انا باخد حسنات فهم كانوا خايفين على حسناتهم النبي صلى الله عليه وسلم طمنهم وقال لهم لا ما تقلقوش يعني انتوا برضه لكم اجر بس بصوا الصحابه كانوا حريصين على ايه حريص على الاجر فلازم تبقى فاهم ده كويس جدا لو كنت حريص على الاولى ان انت فاهم ان انت بنيان واحد وان انت فاهم ان احنا جسم واحد وحريص على التانية ان انت فاهم قوي ان احنا مفترض ان احنا نعمل ده عشان نحصل الاجر وان احنا نعمل ده عشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي نفسك بتواسي اخوك قوي وبتتعاون معاه قوي وحاطط نفسك مش مكانه لا حاطط نفسك معاه انت وهو حاجة واحدة حاسين ان انتوا كيان واحد قاعدين فعلا في مكان واحد حاسين بنفس الاحساس وبتشعروا بنفس الشعور اي مشكله عنده هتبقى انت حاسس بيها اي حزن عنده هتبقى انت حاسس بيه هنبقى حاجه واحده يا جماعه بالله عليكم لازم نواسي بعض وعلى فكره مش شرط الحاجه اللي احنا نخرجها وان احنا نساعد بيها الناس ونواسد بيها الناس انها تكون فلوس بس لا هي, هي ممكن تكون فلوس يعني انت ممكن لو معايا فلوس ومعايا ساعه ومعايا آه، فائض عن الحاجه ان شاء الله خلاص اساعد الناس وتحسن لي صدقه عظيمه والله عز وجل يعطيني على الاجر عشرا والله يضاعف لمن يشاء فكل ده كويس جدا بس ممكن تبقى مش فلوس ممكن تبقى حاجه تانية ممكن تبقى طعام ممكن ان احنا بجد نواسي بعض ونساعد بعض بالطعام عارفين كانوا زمان بيقولوا مفيش حد بينام من غير عشاء بجد الموضوع ده ما بيحصلش يا جماعه في ناس بتنام من غير عشاء في ناس فعلا ما بت يعني زي ما بيقولوا كده بيقضوا ع... بيقضوا عشاهم او بيكملوا عشاهم نوم والله بجد ده بيحصل وكلنا عارفين كده كويس فلو ساعدت حد بفلوس ماشي كويس لو معيش فلوس قوي ممكن اساعده بالطعام اللي موجود عندي في البيت الفائض حتى عندي في البيت والله ده له قيمه وقيمه كبيره جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام شايفين افشوا السلام ايه تاني واطعموا الطعام اطعموا الطعام اكلوا بعض الموضوع ده له قيمه كبيره جدا وله اجر والله كبير جدا بس احنا نحاول نعمله وعلى فكره ممكن نواسي بعض مش بس بالفلوس وبالطعام ممكن بالدواء على فكره في ناس كتير جدا والله معهاش فلوس تجيب الدواء والناس عندها امراض وامراض ممكن يكون الدواء بتاعها غالي ومعهاش فلوس انها تجيبه ممكن تواسي تواسي حد بان انت تجيب له الدواء وتبقى خلاص تبقى ساعدته وواسيته بجد يا جماعه محتاجين نساعد بعض في الحاجات دي قوي اقول لك على حاجه تانية ما تكلفكش حاجه خالص وان كنت يعني ما بدعوش لكده لا كلف نفسك شويه عشان خاطر تدخل الجنه انت مش عايز تدخل الجنه بلاش بس اقول لك حاجه ما فيهاش اي كلفه خالص ان انت تواسي حد بمشاعرك ان انت لما تشوف حد زعلان تواسيب مشاعرك ان انت تقف وتطبطب عليه تحسسه ان انت بجد زعلان معاه وان انت بجد يعني مبسوط معاه وان انت فرحان ليه وان انت زعلان معاه زي ما هو عنده مشكله واسي بالمشاعر النبي صلى الله عليه وسلم كان في ولد اسمه عمير وكان عنده طائر بيلعب بيه دايما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهزر معاه ويقول له يا عمير ماذا فعل النغير ويهزر معاه ففي مره النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي فشاف عمير قاعد زعلان وبيبكي ومتضايق جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم استوقفوا المشهد ده وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم مش اللي يعدي كده واحد بيعيط ولد بيعيط ده عيل صغير لا النبي صلى الله عليه وسلم جواه قلب فعلا بيساعد الناس كلها بيساعد الناس كلها وبيواسي الناس كلها صلى الله عليه وسلم فساب كل حاجه في ايده ده معلش يعني ده النبي النبي صلى الله عليه وسلم ساب كل حاجه عنده وراح للطفل ده فشا- راح يعني يعرف ايه المشكله فاكتشف ان النغير الطائر اللي بيلعب بيه الولد ده مات فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل قاعد مع عمير فضل قاعد معاه وما سابهوش لحد ما رسم الابتسامه عليه عشان يواسيه ويساعده ان هو يخرج من المود الوحش اللي هو فيه شايفين يا جماعه ممكن تواسي واحد باي حاجه بس المهم ان احنا نعين بعض ونواسي بعض
في حاجة برضو مهمة جدا يا جماعة موجودة في الصورة صورة عبد الرحمن بن عوف ذات نفسه إن سعد بن الربيع أول ما عرض خدماته على آه، عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف ما قالوش أيوة يلا هات أنا هاخد وارمي الحمل عليه لأ عبد الرحمن بن عوف برضو كان متعاون هي اه الأزمة أزمة عبد الرحمن بن عوف واه سعد بن الربيع حط نفسه مع عبد الرحمن بن عوف واعتبرها أزمته واعتبرها مشكلته وابتدى يواسيه إنما في نفس الوقت عبد الرحمن بن عوف كان حاسس بالمسؤولية ساعات يا جماعة بنشوف ناس مثلا ممكن يكون عندها مشكلة معينة ويجي حد مثلا يشاركه أو يشيل الحمل معاه شوية فتلاقيه رمى كل حاجة رمى كل حاجة عليه وخلاص هو بقى قاعد بقى أصل أنا تعبان وعندي مشكلة وكفاية إن أنا مهموم لا دي ما ينفعش يقول لك طب ما هو بيواسيني برضه ما هو شايل معايا ماشي طب ما أنت برضه شيل معاه يعني عبد الرحمن بن عوف لما سعد بن الربيع عرض عليه كل ده قال له إيه؟ قال له لا حاجة لي في كل ذلك خلاص مش عايز حاجة بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق أنا عايز السوق قول لي بس أنت السوق قول لي السوق فين وأنا هتصرف طب يعني ما خليش حد يساعدني لا لو حصل برضه حد ساعدك ماشي خليه يساعدك بس في نفس الوقت ما ترميش كله عليه خليك انت كمان متعاون انا عندي مشكله خلاص حد جاي يساعدني ما ينفعش ان انا ارميها عليه لازم هو جاي يتعاون معايا عشان نحلها انا كمان اكون متعاون معاه لان انا صاحب المشكله في حل المشكله بتاعتي وقبل ما امشي عايز افكر كل واحد فينا ان هو يحط قدامه خلق المواساة وان انت لازم تفعله بجد على الارض وان انت تلاقي نفسك دور جوه المواساة وتعمله بالله عليك وبالله عليكي ادخل دلوقتي كل واحد فينا يدخل ويفتح دولابه شوف الدولاب شكله عامل ازاي شوف الهدوم واللي جوه الدولاب قد ايه هتلاقي حاجات كتير جدا والله ما بتلبسهاش هتلاقي حاجات كتير جدا يعني ما- ما- صغرت عليك هتلاقي حاجات كتير جدا ادمت طلعها واسي بيها في ناس على فكره ما بتعرفش تجيب الحاجات اللي عندك دي ادخل دلوقتي في بنات كتير جدا يا جماعه عندها هدوم صغرت عليها ومش هترجع للمقاس ده تاني خلاص الموضوع منتهي طلعيها اديها لبنت تانية صغيره هدوم اولادك فين اولادك كبروا انت حاطط الهدوم ليه يعني في بعض الناس يقول لك انا سايب الهدوم يعني تذكار كده عشان خاطر وهو صغير ما يكبر اوري له هدومه وهو صغير طب ما يا- ايه يعني ايه- ايه انا يعني يعني شفت ما ايه يعني يعني انا لما مسكت قالوا لي ده البنطلون بتاعك وانت صغير يعني ايه اللي حصل يعني اه الله مش... طب ماشي صورني بالبنطلون وانا صغير وابقى اوريه لي الصور وخلاص الموضوع انتهى وخلي حد يمسك نفس الهدوم دي او يلبس نفس الهدوم دي ويستفيد بيها عايزين نواسي بعض يا جماعه عايزين نقف جنب بعض نتعاون مع بعض شوف مرتبك شوف مرتبك تقدر تطلع منه قد ايه في اسر فقيره وانت عارف في ملاجئ ايتام مش لاقي حد يتبرع لها يتبرع لها بحاجه وانت عارف كده كويس في ناس فقيره مش لاقيه تجيب علاج وانت عارف كده كويس وانت عارفه كده كويس كل واحد فينا يشوف يقدر يخرج قد ايه من مرتبه او من مصروفه ويبتدي يواسي بالناس شوف وانت بتشتري اكل لبيتك احنا بنشتري اكل كتير جدا خلاص قول انا كل شهر هطلع جزء معين مثلا وانا بشتري حاجات بتاعه البيت ل- ل- للفقراء هشتري مثلا بقد كذا وهجيب بقد كذا كمان للفقراء واطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعموا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام عايز تدخل الجنه بسلام يلا اهو يلا اطعم الطعام جيب اكل للناس شويه في ناس كتير فعلا ممكن يكون مزنوقه وما بتجيبش اكل على طول يا جماعه يعني ال ال مش م- مش قصدي يعني بس مش تلاجة مش تلاجات كل الناس زي تلاجتك في تلاجات فاضية في ناس ما عندهاش تلاجة خالص أقسم بالله العظيم عشان كده لازم نواسي بعض لازم نواسي بعض في كل الحاجات دي وقبل ما امشي برضه عايز افكرك بناس لازم نواسيها قوي وما ينفعش ننساهم بالله عليكم دلوقتي سوريا الناس في سوريا بالله عليكم الناس في سوريا بيموتوا الناس في سوريا بيموتوا وما عندهمش علاج الناس في سوريا بيموتوا وما عندهمش اكل ما عندهمش حاجه الناس في سوريا بيموتوا اقول ايه انا لله وانا اليه راجعون كلنا عارفين كل النقابات كل النقابات بتطلع تبرعات وبتوديها لسوريا لو تقدر دلوقتي ان انت تاخد قرار هودي لسوريا هطلع لسوريا روح نقابه كذا او نقابه كذا ويمكن على الصفحه هنزل ساعتها وقت عرض البرنامج هنزل على الصفحه في نفس اليوم نقابه ايه ونقابه ايه ممكن تعمل الموضوع ده وممكن تكون بتطلع عشان خاطر نودي على هناك على طول نواسي اهلنا في سوريا يا جماعه نواسي اهلنا في سوريا عشان بيموتوا نواسي اهلنا في سوريا عشان خاطر مش لاقيين علاج ومش لاقيين ياكلوا بالله عليكم اوعوا ننسى بعض اوعوا ننسى اهلنا اللي بيتظلموا في سوريا خلينا نواسيهم وتبقى صورتنا اجمل صوره زي صورة النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين مجتمع الأنصار والمهاجرين وصورة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل ووصانا بدنيا ودين يا رحمة للعالمين فرد علي ودين أسعى لك بالعمل انت الكريم يا رب يا غفير الذنوب اشرح صدورنا يا رب املا بالخير القلوب اشملنا برحمتك يا رحمن والعاصي بإذنك يتوب